طغى المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله إخوتي ها هو رمضان قد أوشك أن يدخل علينا ونريد أن نعيش حلقتنا هذه كيف نعيش رمضان لا كيف نصوم رمضان وإنما كيف نعيشه إخوتي للأسف الشديد في الفترة الأخيرة من حياة الأمة كما ذكرت في الحلقة الماضية الجمعة الماضية أن هناك معان من معاني الإسلام العظيمة قزمت وصغرت وحصرت في معاني ضيقة اختصرت في معان ضيقة وهذا خطأ كبير وخطر كبير لقد قلت بعدما رجعت من الحج العام الماضي أخشى مع كثرة البدع وكثرة وشدة التساهل أن يحج الناس حجة غير حجة النبي صلى الله عليه وسلم واليوم كذلك نتيجة البدع الكثيرة أخشى أن يكون رمضان في حياة المسلمين غير رمضان الذي شرعه الله وغير رمضان الذي يريده الله من العباد إن رمضان شرع في الأصل صوم رمضان للتقلل لتعليم النفس لتعويد النفس على آه على تحجيم شهوة البطن والفرج وهما الشهوتان الأخطر فإذا برمضان يكون موسم للأكل إذا برمضان فعلا هذه حقيقة صار موسما للأكل بعد أن كان رمضان موسما للعبادة صار رمضان موسما للترفيه صار رمضان الآن التمثيليات والأفلام والمسرحيات والفسح والجناين وال... وال... والسيرك وال... بقى, مو... بقى رمضان موسم للهو بعد أن كان رمضان موسما لكي يعيش الإنسان نهاره صابرا في الصيام ليله شاكرا في القيام والذكر فإذا به في هذه الأيام يعيش نهاره في النوم والكسل واللغو والخطل وإذا بليله في اللهو والفسح والزيارات والمجالس والأعداد والخروج إلى الهواء الطلق و... ونسيت القضية الأصلية المرادة من رمضان الذي شرعه الله عز وجل للأمة لكي تعود إلى ربها ويكون موسم تدريبي كما قلت إن الجيوش القوية لابد لها في كل سنة أو كل فترة ستة أشهر أو أقل أو أكثر لابد لها من معسكر تدريبي يسموه المناورات هذه المناورات الحقيقية التي تكون أحيانا بالذخيرة الحية استعدادا تستعد بها الجيوش لمرحلة الحروب إذا وقعت الحرب في أي وقت يكون الجيش جاهز فكذلك جعل الله عز وجل شهر رمضان كل سنة معسكر تدريبي مكثف ذكرنا كثيرا جدا أن هذا المعسكر التدريبي للتدريب على إقامة حاكمية الله على النفس قلناها كتير قوي ان قبل المغرب بدقيقة والمية في ايدك و... وزورك يتحرك عطشا اشرب ما تقدرش تشرب مش بشهوتك وانما باذن الله حين يؤذن المغرب بعد دقيقة واحدة بعد دقيقتين اثنين اثنتين ولذلك نقول ان اعادة رمضان الى مراد الله منا فيه هو المطلب الرئيسي في هذه الايام الناس مشغولين بهموم كثيرة جدا والاستعداد لرمضان بأشياء كثيرة بيميش رمضان وبالكنافة وبال والفوانيس وبالتمثيليات والفوازير واستعداد لرمضان على أشده بأشياء غير شرعية بما ستستقبل رمضان أول شيء أقول إذا أردنا أن نعيش رمضان على مراد الله منا لابد من قلب جديد من أين يأتي القلب الجديد بتوبة نصوح من كل الذنوب والمعاصي اثنين نية صالحة لأداء رمضان على مراد الله ثلاثة عزم أكيد على تحصيل العتق من النار ومغفرة الذنوب لابد من مباشرة منذ اليوم لكي تستطيع أن تعيش رمضان من هذه الثلاثة أولا توبة أن تتوب من كل الذنوب والمعاصي كافة يصلح توبة جامع مجملة يم... نعم ينفع توبة مجملة أن تتوب من كل الذنوب والمعاصي تبت إلى الله من كل الذنوب والمعاصي ينفع ثم إذا تبت أتبع ذلك بنية صالحة أنك تريد أن تعيش رمضان على مراد الله منك لأنك إذا أردت العبادة لابد من استعانة بالله إن لم يعينك الله فلن تستطيع أن تصنع شيئا فاستعن بالله ثانيا إذا استطعت الاستعانة بالله سبحانه وتعالى فليصدق عزمك فإذا عزم الأمر فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فابدأ بنية توبة نصوح ونية صالحة وعزم صادق لكي تدخل رمضان هذه البداية ثانيا لابد أيها الإخوة حين أدخل رمضان أن أجهز عقلي بعد قلبي بقناعة شخصية أن هذا الصيام فرض بعض الناس عايش رمضان بصوم رمضان وخلاص إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى طب ده ان هذا اداء فريضة مطلوب فرض عليك اداء فريضة كتير من الناس ناسي وشايل من دماغه القضية دي والتركيز كله على ان رمضان فرصة لمغفرة الذنوب على ان رمضان فرصة للعتق من النار على ان رمضان فرصة للدعاء المستجاب على ان رمضان فرصة لقيام الليل جمع. كل ده جميل كل ده رائع لكن قبل كل هذا فرض ان تعرف ان دي فريضة فرض عليك ان تصومه سواء انتفعت بهذا الفرض او لم تنتفع به انت تؤدي الفرض يجب عليك ان تصوم وان تصوم على مراد الله منك ثانيا ان تعيش معنى هذه الفرضية انك عبد عبد لله عز وجل يأمرك بما يشاء لتؤديه على ما يريده منك عبد عبد مأمور وإن نسمة العلاقة بين العبد وسيده أن هذا العبد ملك لسيده فنفسه مملوكة وأعماله مستحقة لتتخلص من حالة العجب والغرور والمن بالأعمال أن هذه الأعمال مستحقة عليك بأصل العبودية فتعيش عبد هذا هذه مهمة رمضان الأصلية أن تقيم على النفس حاكمية الله عز وجل إقامة حاكمية الله على النفس إنك أنت في رمضان تشعر إنك عبد عبد مأمور مش ماشي على مزاجك ولا على هواك ولا على اللي يعجبك ولا على اللي يرضيك ولا على اللي يسعدك وإنما على اللي ربنا يأمر بيه قد ترى ان اللي ربنا يأمر بيه ده مش هيسعد م... على خلاف هواك هو ده المطلوب أن تعيش هذا المعنى بكل قلبك انك انت عبد والأوامر بتيجي من فوق من ربنا مش على مزاجك ولا على هواك وان صيامك ده مش علشان يرضيك يرضي شهوة عندك يوافق هوى عندك لا وإنما تلتزم به أمر لأنك عبد لله جل جلاله إذا علمنا ذلك وبدأنا هذه البداية توبة نية عزيمة عبودية نبدأ نعيش رمضان انك تعيشه مش تصوم رمضان انك تعيش يحيا القلب المعنى المعنى الرئيس في الصيام هو في قول الله عز وجل الصوم لي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به كل عمل ابن آدم له إلا الصيام اشمعنا الصيام كثر كلام العلماء قديما وحديثا في كلمة إلا الصيام وأستطيع أن أقول وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص والصواب أرجو أن يكون قولي هذا صوابا أن الصوم آه وهو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوات نمط ملائكي عالي الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون الملائكة أجسام نورانية مخلوقة بغير شهوة فخلقهم الله جل جلاله فحسب لعبادته ملائكة مطهرون يفعلون ما يؤمرون يعبدون الله الليل والنهار لا يفترون ده نمط مخلوق عشان كده الإنسان خلق وفيه شهوة وفيه أيضا لأن الجسد وروح الجسد دي من التراب مليء بالشهوات من الأرض والروح من أمر ربي الشاهد صوموا لي لما خلق الله جل جلاله الملائكة له فكأنها إشارة أن الصائم حال صيامه هو له وحده وليس لنفسه منه فيه شيء فهمني ان الانسان حال الصيام مش لنفسه بقى وانما لله جل جلاله م- مش لنفسه هو نفسه يشرب يشرب نفسه ياكل ياكل نفسه ينكح ينكح نفسه يفعل يفعل لا لا لا لا لا ده الصايم ليه بقى الصايم لله جل جلاله فحسب الصوم لي فأصبح هذا العبد لكونه ترك مراده لمراد الله صار هذا العبد لله خلي بالك ان الصيام مش ساعتين وخلاص مش ربع ساعة زي الصلاة ولا آه، عدة ساعات آه، او ايام يومين ثلاثة زي الحج وانما الصيام شهر كامل كل يوم جزء الجزء اليومي ده اللي هو 16 ساعة في زماننا او في اليومين دول في صيام الشهر السنة دي ال ال من من 3 الفجر الى 7 المغرب هذه المدة الطويلة كلها يوميا للتدريب على ان تظل له في هذه الفترة ان تعيش هذه المدة تعيش 16 ساعة من اداء الفجر في الساعة 3 لحد ما تخرج لعملك الساعة 7 8 لحد المغرب الساعة 7 مساء بعد العصر 3 4 ساعات لحد ما توصل للع... للمغرب كل ده انت عبد خالص له عايزين نقول ايه بس ان المدة دي من 3 ل 7 كل المدة دي ما تنساش انك انت متلبس بعبادة زي ما يدخل في الصلاة كده الله اكبر ويقرأ ويركع ويسجد لحد ما يسلم متلبس بعبادة زي ما يحرم يقلع ملابسه ويلبس ملابس الإحرام ويفضل على إحرامه ده يوم 8 ويوم 9 وجزء من يوم 10 كل ده متلبس بعبادة كذلك الصايم ال 16 ساعة دول من 3 ل 7 متلبس بعبادة يبقى في خلال الفترة دي كلها عايش عايش عبادة الصيام بعض الناس بيظن ان الصيام عمل سلبي الترك ترك الاكل وترك الشك الشرب وترك النكاح والشهوة لا ده في الصيام عمل ايجابي واحد مراقبة الله عز وجل انت دلوقتي قدامك المية ومحدش تاني شايفك ممكن تشرب وتشبع وتخرج تقول للناس انا صايم عادي محدش يقول لك انت فطرت دي حاجة بينك وبين ربنا الناس دول كلهم فاهمين ان انت صايم وانت دخلت استخبيت وكلت وشربت وشبعت وخرجت عن الناس انا صايم القضية في ايه خلاص انت صايم عند الناس فالصيام في عمل ايجابي منه واحد المراقبة ان بيعلمك مراقبة ربنا انت مش صايم عشان الناس الصوم لي لي سر بينك وبين ربنا جل جلاله سواء انت صمت صيام صحيح او صمت صيام غير صحيح عند الناس صايم لكن عند ربنا عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله ها فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه ليس لله كأن قال له كأنه بيقول له ده حاجة بينك وبين ربنا الله عز وجل هو الذي أمرك بالصيام وهو الذي يراقبك في الصيام أيضا في الصيام يا إخوتي أعمال إيجابية كثيرة من أعمال الصيام أيضا أن الإنسان وهو صائم في عمل عمل يباشره مع ربه جل جلاله أمره بالامتناع والكف فهو مطيع ده تنفيذ أمر تنفيذ أمر فحال تنفيذه للأمر يستعين بالله جل جلاله في إتمام هذا الأمر إنه اللي يعينه على ألا يقول الزور والعمل به اللي يعينه على ترك الغيبة وعدم العمل بها أن يؤدي أعمال صالحة وإحنا نشهد إن الأعمال في رمضان تضاعف الحسنات تضاعف في رمضان بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة معي عمرة في رمضان كحجة معي وأيضا هناك حديث أن ربنا جل جلاله ينزل كل ليلة من ليالي رمضان عند الثلث الأول من الليل في غير رمضان ينزل ربنا جل جلاله عند الثلث الأخير أما في رمضان فمن أول الليل الليلة كلها يحصل فيها نزول الإلهي الشاهد إيه إن في رمضان في مضاعفة للحسنات وإحنا أيضا نؤمن أنه إذا كانت تضاعف الحسنات فأيضا تضاعف السيئات سيدنا عبد الله بن عباس بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فسكن الطائف فقيل له أترغب عن مكة بلد الله الحرام قال وما لي أرغب لا أرغب عن بلد تضاعف فيه السيئات كما تضاعف الحسنات فإذا علمنا أن الحسنات تضاعف علمنا أن السيئات أيضا تضاعف ولذلك المطلب في العمل الإيجابي في رمضان إذا كان رمضان موسم عظيم من المواسم الإيمانية تضاعف فيه الحسنات فإن فأكثر من النوافل ما استطعت يعني العمل في نهار رمضان وأنت صائم أفضل من العمل وأنت مفطر لأنك أنت بتجمع بين عبادتين في وقت واحد يعني صايم وبيقرأ قرآن صايم وبيتصدق صايم وبيذكر الله صايم وبيصلي صايم وكذا بخلاف بالليل بيقوم بس مش ما بيعملش حاجة تانية فالجمع بين عبادتين في وقت واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يا عبد الله هذا خير زوجين عمل حاجتين اتنين في وقت واحد يعني صايم وبيتصدق صايم وبيصلي صايم وبيقرا قران صايم وبيذكر صايم وبيبر الوالدين صايم وبيصل الرحم صايم وبيكرم الجار صايم و الاثنين بيعمل حاجتين في وقت واحد عمل شيئين في وقت واحد عبادتين في وقت واحد فما بالك بقى اذا كانوا ثلاثة أربعة خمس عبادات في وقت واحد اللي هي قالها سيدنا أبو بكر من دعي من هذه الأبواب فليس عليه من ضرورة أكثر من النوافل ما استطعت صلي أكثر من الصلاة احنا بنقول آه بنقول ايه ان الانسان آه يستطيع يستطيع أن يكف عن السيئات والمعاصي كلها بشيء واحد إذا أشغل نفسه بالطاعات نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل أنا مش عايز أطول بس النهاردة في انصحكم بكتاب جديد اسمه اهلا رمضان مش كتاب كتيب بسيط صفحات بسيطة يعني ذكرت فيه كيف صفحات بسيطة مش كتير يعني رسالة صغننة من أم ثلاث تعريفة أيضا علشان أنا نفسي انك انت في خلال رمضان السنة دي تجيب قد خمس ست عشر نسخ عشرين نسخة على قد ما تقدر وتوزعهم فيها كيف تعيش رمضان فيها مئة نصيحة للصائم فيها رمضان فيها عشرين مشروع آه، او بنسميها آه، محركات القلوب في رمضان دقات دقة القلب الاولى او نبضة نبض بنسميها نبضات النبضة الاولى النبضة الثانية النبضة الثالثة النبضة الرابعة فيها عشرين نية لدخول رمضان فيها برنامج لمعسكر تدريبي في الاعتكاف برضه زي ما بقول كده تقدر ت- تاخد الكتاب وفي كل مسجد النهار- السنه دي ان شاء الله الاعتكاف هينتشر كل المساجد هتعمل اعتكافات تقدر ت- تدي كل معتكف نسخه عشان يقرا برنامج الاعتكاف واداب الاعتكاف ومحظورات الاعتكاف يقرا كل حاجه فيه ان شاء الله ينتشر الخير انا اقصد بس آه، آه، في الاشاره الى هذه الرساله اللطيفه آه، اقصد ايه ان مساله آه، الاعمال الصالحه هذكر لك مثلا 50 60 عمل صالح تستطيع انك انت تاتي بهم اثناء الصيام مثال الان مثال بسرعه عشان الوقت مثال كثره الصلاه تبدا صلاتك من اليوم من بدايه اليوم احنا عايزين ننظر لقضيه الصلاه الصلاه نفسها يبدا يومك من بعد صلاه الفجر بعد صلاه الفجر يستحب لك ان تجلس في المسجد الى شروق الشمس والحمد لله دلوقتي ان فجر ثلاثة الشروق خمسة يعني تقدر تقعد لخمسة وترجع بعد خمسة خمسة ونص تنام لك ساعة ولا ساعتين قبل ما تروح الشغل ما يجراش حاجة ان شاء الله ارجو ذلك يعني فالقعدة دي مش هتضرك كانت زمان بتبقى بعض الناس حريص انه ما يقدرش يقعد عشان الشغل عشان عايز يريح شوية قبل لانه سهران طول الليل فبقت الحمد لله ربنا اكرمنا السنة دي آه، ال- الليل قصير جدا والنهار طويل فتقدر تشتغل فيه كتير تعتكف بعد صلاة الفجر مش المولد اللي بيحصل في المساجد درس بعد صلاة الفجر وجلسة لتلاوة القرآن بعد صلاة الفجر كل ده كويس جدا أعمال صالحة بس آه، عشان تعيش رمضان أنا أنصحك نصيحة لوجه الله عيش لوحدك ركز في ان رمضان يبقى في حال صحيح بمعاملة صادقة مع الله جل جلاله ف بعد صلاة الفجر خد لك جنب لوحدك كده واقعد في ركن وشك في الحيطة ما تلتفتش وراك ما تبصش على حد ما تحسش ان حد معاك في الجامع شش، لوحدك يا ريت تقدر تتفق مع المسجد في تخفيف الاضاءة في الوقت ده قاعد وجهك في الحائط مباشرة ما بتلتفتش وراك ولا على يمينك ولا على شمالك ومركز تقول اذكار الصلاة تقول اذكار الص- الصباح والمساء تبدأ الخمس كلمات المشارطة تفكر في نفسك انا ايه المطلوب مني النهاردة يا اخوة مشكلتنا الكبيرة ان ما عندناش وقت نقعد مع نفسنا نقعد نتعبد بعبادة التفكر الفكر آه، كنت زمان شفت الشيخ من مشايخنا بعد صلاة الفجر قاعد وحطوا عليه بطانية وراح مدخلها تحت رجليه بقى جوه البطانية لوحده فبقول لهم بيعمل ايه قالوا لي في الفكر او الذكر قافل على نفسه ده اللي بيقولوا عليه خباء يقفل على نفسه لكن مش ما بطلبكش بكده يعني لان مش هيبقى موضوع المسجد لكن المهم ان انت انا بقول دايما الاخت المنتقبه في فضل من الله ورحمه انها جوه خباء حاسه بخلوه مع الله الخلوه مع الله دي احساس قبل ما تكون مظاهر وشكليات اللي احنا بنقول عليها العزله الشعوريه عن العالم الخارجي اقعد واقفل على روحك روحك وقلبك وعقلك وفكرك اقفل عينيك بطل واترك لعقلك وقلبك اطلق عقلك وقلبك للسباحة في الملكوت عيش معنى انك عبد لله وحده مش عبد للناس دي ولا عبد للعادات والتقاليد في المجتمع ولا عبد ل آه، لشهواتك واهوائك بقيت انت مع ربنا بس خلصت اذكار الصلاه واذكار الصباح والمساء ابدا بقى في عباده التفكر فكر ان ربنا شايفك ومطلع الان على ضميرك وسرك فكر ان الاضاءه المطفيه دي الله العزيز الله الغني مش محتاجها ليراك انه يرى دبه النمله السوداء على الصخره الصماء في الليله الظلماء يراك فكر ان ربنا يرى ضميرك وسرك وقلبك وخواطرك وتفاصيل خواطرك فكر انك انت صايم ممتنع عن شهواتك فكر في انك انت مطلوب منك انك ترضي الرب عشان ترضي الرب مطلوب منك انك تعرف ايه اللي يرضيه عشان تعرف ايه اللي يرضيه انك تعمل اللي يرضيه انك تعرف وتعمل اللي يرضيه مش هتقدر الا اذا اعانك هو إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما فمش هيدخلك في رحمته العليم الحكيم إلا إذا علم جل جلاله وبحكمته أراد أن يأخذ بيدك إلى الطريق ساعة الفكر لحد شروق الشمس وبعد شروق الشمس بربع ساعة تلت ساعة تبدأ المرحلة الثانية يبدأ العمل اليومي بقى تنتفض قايم تصلي عايزين بقى مشروع الصلاة ان تصلي 8 ركعات 12 ركعه 16 ركعة 20 ركعة 100 ركعة ركعتين اتنين ما احنا قلنا لازم تبدأ تبذل جهدك وطاقتك قلت النهاردة في خطبة الجمعة كنا بنتكلم عن ال... اه بالقلق كنا بنتكلم عن القلق ان القلق نوع في نوع محمود من القلق القلق على الآخرة القلق على المصير القلق على الخاتمة القلق على من السابقة القلق على الذنوب والخوف من الحذر من نزول العقوبات أقصد إيه قلت إيه اللي يبرد حر هذا القلق ليمنع من اليأس والقنوط منها أن يرى طريقا واسعة تروحه الطريق الواسعة دي لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فربنا يعلم ان فلان ده طاقته ركعتين وفلان طاقته عشرين وفلان طاقته مية الله يعلم عشان ما ترجعش تقول انا ما اقدرش ظروفي ما تسمحش الله يعلم ظروفك الله يعلم قدراتك وطاقاتك الله يعلم ما آتاك لذلك بنقول ايه ان واحد يصلي ركعتين ويروح ينام وواحد يصلي اربعة واحد يصلي ستة تمانية عشرة عشرين بعد ما تصحى من النوم هتنام ساعة ولا ساعتين صلي كمان ركعتين انت قمت ادخل الحمام وعود نفسك كده انك كل ما تصحى الحمام توضى يا بلال لقد سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة قدامي قال ما قضيت حاجتي إلا وتوضأت وما توضأت وضوءا إلا وصليت بهذا الوضوء ما شاء الله أن أصلي احنا ما بنقولش ان الوضوء ده فرض لا او امرت كلما بلت ان اتوضا دي مش شرط مش فرض وانما فضل انك انت كل ما تدخل الحمام اتوضا وكل ما تتوضا صلي بقى صليت ركعتين احنا بنقولش صلي ركعتين بالبقره وال عمران انت ممكن تصلي ركعتين بمنتهى البساطه بان اعطيناك وقل هو الله احد في دقيقه ركعتين ورك... وثلاث تسبيحات وركعتين وركعتين وركعتين وركعتين وصلت الشغل اذا كنت رايح الشغل وصلت المدرسة اذا كنت رايح المدرسة بنقول شنطة بسيطة كده في ايدك بصفة مستمرة فيها سجادتك ومصحفك وكتاب الاذكار كتاب الانس في ذكر الله من الكتب اللطيفة الطيبة اللي اهم شيء فيه ان بعد كل ذكر تعليق او قبل منه تعليق تحفيز وتحبيب لهذا الذكر ف حط معاك كتاب الانس في ذكر الله حط معاك كتاب اهلا رمضان المشروعات اللي فيه حط معاك مصحف حط معاك سجادة حط معاك جلابيه بيضة وطاقية بحيث ان انت اذا كنت انت مضطر انك انت تلبس قميص وبنطلون اذا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اما تيجي تدخل مسجد البس جلابيتك وطاقيتك وتحس بروح تانية خالص لم يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب الشاهد رحت الشغل صلي ركعتين افرش سجادتك في اي حتة في العالم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا على الرصيف افرش سجادتك وقف صلي صلي لك ركعتين أه قبل الظهر الدنيا مفتوحة صلى أربعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرم الله بشره على النار صلى أربعة وأربعة بنية تحريم بشرك على النار الدنيا مفتوحة من الظهر للعصر صلي ما شئت قبل العصر من صلى قبل العصر أربعا رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا صلي قبل العصر أربعة بعد العصر ممنوع الصلاة لحد المغرب تخلي الوقت ده بقى للذكر وتلاوة القرآن تبقى طول الوقت عايش مع ربنا عايش رمضان فعل مش بس ترك أفعال أجي قبل المغرب بربع ساعة بتلت ساعة والوقت ده مهم جدا وخطير جدا ان انا اقعد الوقت ده مركز جدا في الدعاء وزي ما قلت قبل كده حضر ورقة اكتب فيها الدعاء اللي انت عايز تدعو بيه انا عايز من ربنا كذا وكذا اكتب طلباتك اكتب همومك الادعية العامة اللي في المساجد امين امين انت ليك قضايا خاصة انت عارفها بينك وبين ربنا عايز تقولها الشاهد قبل المغرب بتلت ساعة اقعد خليك في أذكار المساء وركز لما تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه تصور عدد خلق الله وزنة عرشه وزن العرش تخيل تقل العرش ورضا نفسه وما تتخيلش حاجة وإنما اعرف رضا نفس ربنا كيف يكون ومداد كلماته قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لو كان ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله تصور بقى ان البحار دي كلها اللي تغرق الدنيا كلها سبحان الله وبحمده قد يعني اقصد ايه ان وانت في الذكر ما تقولش كلام سبحان الله وبحمده عدد خلقك وزينة عرشي ورضا نفسي ومداد كلماتي وانما ركز في دي ودي لوحدها ودي لوحدها عشان كده النبي قال على الاربع كلمات دول سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته قال يعدلوا اربع خمس ست عشر ساعات ذكر ازاي لو قدرت تتصورهم صح وهكذا امضي في الاذكار من قال اللهم اني اصبحت او امسيت الان امسيت اشهدك واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك اعتق ربعه من النار قولها وانت حاسس ان انت مقطع اربع كل ما تقول ربع ي- ي- يصحى ميت التاني يصحى ينضم اليه بقى نصك صاحي التالت تلات ارباعك الرابع لما تقولها اربع مرات تحس ان انت ولدت من جديد اعتقت بقيت انسان جديد اعمل الاذكار كده ويا سلام جميل جدا ورائع جدا انك تجمع الزوجة والاولاد وتقعدوا تقولوا الاذكار مع بعض انت تقوله ويقول وراك كل واحد في ايده كتاب وتقولوا مع بعض انك اعمل حياة ايمانية في البيت مش البيت دوشة وهيصة الاكل والشرب وجبت ايه وعملت ايه وهجيب ايه والهدايا ايه ونزور مين ونفطر عند مين ومين اللي يفطر عندنا صام يعني سكت سكن صامت الدابة او صامت الخيل يعني امتنعت عن الصهيل صامت الريح يعني سكنت عايزين رمضان سكون بعد الدوشة والمولد والهيصة بتاع طول السنة يا ريت ربنا يكرمنا ويدخل علينا رمضان السنة دي اللهم اجعل رمضان بركة علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رمضان بركة علينا وعلى أمة محمد اكفينا شر المشاكل والهموم واصرف عنا الأذى يا حي يا قيوم الشاهد ايه انك انت اقعد وركز في الذكر حد ما يؤذن الأذان وتتناول أول قطرة من ماء أول قطرة من ماء أو تمر وارفع إيديك واطلب من ربنا يا رب اجعلني من عتقاء هذه الليلة يا رب تقبل مني الصيام واجعله مغفرة لما تقدم من الذنوب يا رب يا رب يا رب يا رب وبعدين ابدأ كمل تمراتك وكمل أكلك شو... وإجري على صلاة المغرب اوعى تضيع صلاة المغرب في المسجد يوم واحد ودي عشان تعيش رمضان برضو احنا بنقول كيف تعيش رمضان انك تعيش رمضان فعلا ازاي انك ما تضيعش طاعة واحدة تقدر عليها زي ما قلنا كده من بعد الفجر اصلي الضحى ركعتين اربعة ستة تمانية عشرة عشرين مية اللي تقدر عليه توصل الشغل ركعتين اربعة خمسة ستة على قد ما تقدر في ايدك مصحف وانت رايح الشغل مصحفك في جيبك ما تخليش يطلع من جيبك ابدا طول الوقت والوقت بقت الامور سهلة اللي مش عايز يشيل مصحف ورقي زي بتاع الغلابة ده عنده على التليفون بتاعه مصحف دلوقتي بقى كل التليفونات او آه، اكثر التليفونات عليها مصحف اقرا من تليفونك بمنتهى البساطة افتح المصحف وشغل صوت القارئ وتابع بعينيك وقول معاه يبقى كده عينيك شغالة ولسانك شغال وودانك شغالة دي احسن الاحوال ما تفوتش طاعة اجري على على المسجد خد في جيبك تمرات لو لقيت حد لسه واصل المسجد ما فطرش فطر صائم تاخذ مثل اجره ادخل صل صلي المغرب وادرك ركعتين قبل صلاة المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء ركعتين خفيفتين لمن شاء خد معاك ولادك الصبيان وسيب البنات وامهم قول لهم صلوا ده هنحضر الفطار على ما تيجوا لا صلوا الاول الصلاة في اول وقتها وبعدين ارجع اقعدوا افطروا كلوا واتبسطوا فطرت على تمر ورحت المسجد صليت ورجعت فطرت كل ده ياخد نص ساعة بين المغرب والعشاء ساعة ونص خد ساعة الا ربع بالبحبحة فاضل ساعة الا ربع الساعة الا ربع بين المغرب والعشاء دول بنسميه وقت مقتول ما بتعملش فيه حاجة قاعد كده بعد ما اكلت واسترخيت بقى بعد عطش النهار وتعب النهار لا لا لا لا لا اشتغل انشط عارف احيانا تحتاج وانت قاعد كده اهو والله وانت قاعد كده اهو 10 دقايق نوم 10 دقايق بالثانية 10 60 600 ثانية 10 دقايق بس تفوق وتقوم تتوضى وتبدأ احنا معانا ساعة الا ربع نمت منهم ربع فاضل نص ساعة النص ساعة ده محتاج تصلي فيه ست ركعات صلاة الأوابين النص ساعة ده تقرا فيه جزء من القرآن النص ساعة ده تكرم فيه جار تصل فيه رحم تبري فيه والدين تعمر بيه مسجد روح شغل بخور في مسجد خد عطور عطر أهل المسجد آه، خد مروحة ترطب الجو في المسجد آه، حط لمبة ناقصة إضاءة آه، مش عارف حط صابون في الحمام حط مناديل مش عارف اعمل حاجة عيش الطاعة عيش الطاعات عيشها النشاط ده والإحساس بالحياة في رمضان إن عمال تنجز طاعات عشان تعيش رمضان يا إخوة عشان نعيش رمضان يا إخوة لازم أشعر إن أنا عبد مسخر خادم لله عز وجل طيلة الوقت العبودية طول الأنفاس مش بعمل حاجة واخلص منها لا وإنما بتركيز شديد ابدأ نقي المسجد اللي هتصلي فيه التراويح أهم حاجة في المسجد إن يبقى فيه سكينة ابعد عن المساجد اللي فيها الهيصة واللي فيها الدوشة واللي فيها أطفال ونساء كتير واللي فيها زحام دور على مسجد هادي احنا بنقول الزحمة رحمة العدد الكبير قد يكون فيهم مرحومين لكن اوعى الت- التشويش والضوضاء يضيع سكينتك دور على مسجد تقدر تركز فيه ويحضر قلبك دور على مسجد إمامه من أهل السنة إمام سني يعرف السنة مواظب على السنة حريص عن السنة ما تدورش على مسجد اللي فيه المشهورين ما تدورش على المسجد اللي فيه آه، الأصوات والأغاني صوته بيغني بالقرآن ما تدورش على المسجد اللي فيه زحمة ما تدورش على المسجد اللي بس بيطول الدعاء تفاجئ ان الصلاة قصيرة جدا آه، آيات صغيرة وفي الدعاء في القنوت بيقعد بالنص ساعة الله من باب أولى كلام ربنا أحسن من كلام البشر كلام ربنا اهم من كلام البشر الناس تسمع كلام ربنا وتتأثر بكلام ربنا اكثر من كلام البشر ودعاء البشر فركز في انك تدور على المسجد اللي انت هتصلي فيه بحيث انك كل ليلة تطلع بحاجة انا عايزك نص ساعة اللي قبل المغرب اللي بعد المغرب وقبل العشاء تقرا فيه ايه انت عرفت المسجد اللي هتصلي فيه وعرفت الشيخ هيصلي بايه النهارده لانه ماشي كل يوم جزء فتقرا الجزء اللي هيصلي بيه يبقى عندك فكرة هو بيقرا في ايه فتقدر تركز معاه في الايات اللي هو بيقراها رجعت من التراويح نام نام ما تعملش اي حاجة في الدنيا غير النوم نام واللي اشتغل في النهار زي ما قلنا مش هيقدر يعمل حاجة غير انه ينام نام فاضلين ساعتين ثلاثة على الساعة 2 بالليل قبل الفجر بساعة أقوم قبل الفجر بساعة إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين قم بالنية دي أنك ترجو أن يصلي الله عليك وملائكته يصلي عليك الصلاة من الله رحمة أن تنال رحمة قوم بالليل الساعة دي الساعة 2 صحي الأولاد كلهم على ما الحاجة تعمل السحور ويجهز تكونوا انتوا صليتوا أحسن ركعتين ركعتين في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها قول لي ده أنا صليت الوتر ماشي ما جربش حاجة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الوتر ركعتين ركعتين اسمهم سنة الوتر دول صلي بعد الوتر ركعتين وزي ما بقول الركعتين دول على قد ما تقدر بقى بربع بربعين بجزء ب والضحى وألم نشرح ب وتين وإ- وإن أنزلناه ب إذا زلزلت وألهاكم ب إن أعطيناك وقل هو الله أحد المهم ركعتين أهم حاجة يبقى ركعتين تصليهم في جوف الليل وتقعد قال قال الله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون في الوقت ده اشغلوا بالاستغفار بقى والتوبة الوقت ده وقت المحاسبة اليوم اللي فات يا ترى اعتقت رقبتك من النار ولا لا يا ترى غفرت ذنوبك وما تقدم منها ولا لا يا ترى ارتكبت في معاصي تفسد صيامك ولا لا يا ترى توب من التقصير في العبادة توب من المعاصي والذنوب توب من الغفلة توب من آه، عدم أداء حق الله عز وجل عليك كما ينبغي توب توب توبة نصوحة وقرب لربنا على قد ما تقدر في الساعة دي ثم انوي نية صادقة عازمة حاسمة على صيام من- يوم من رمضان بنية أن يغفر لك من- ما تقدم من ذنبك لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل بيت النية قبل الفجر ما يدن بنية نويت في قلبك من غير ما تنطق بلسانك نويت أصوم يوم من رمضان إيمانا واحتسابا ليغفر الله لي ما تقدم من ذنبي حرر النية واظبط حالك مع ربنا وظبط أمورك قبل ما تخرج من بيتك لأذان الفجر احرص جدا على أن يؤذن الفجر وأنت في المسجد روح قبل الأذان اوصل عند الأذان ادخل المسجد والأذان يأذن وانت في المسجد صلي ركعتين سنة الفجر والدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ادعي بقى ربنا انه يعينك واليوم ده يعدي على خير لما سئل أحد السلف ماذا تشتهي قال أشتهي أن يسلم ي- لي يوم إلى الليل قيل أليست الأيام كلها عافية قال أشتهي عافية يوم إلى الليل قال إن عافية يوم إلى الليل ألا أعصي الله فيه أصل المعاصي دي قدر تبقى ماشي في حالك كده وتلاقي نفسك اتكعبلت في معصية وقعت في ذنب عشان كده ربنا قال وقيهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته اللهم اجعلنا من المرحومين ابدأ ظبط حالك بالدعاء يا رب عدي اليوم ده على خير يا رب عدي اليوم ده في عافية يا رب عافني من المعاصي يا رب قني السيئات استغذ بالله ليعينك ويقويك صلي الفجر ويبقى يومك تاني من جديد كده حاولنا آه، في إشارات سريعة ولكن إن شاء الله تجد التفاصيل في أهلا رمضان اللي نصيحتي مش بس إنك أنت تجيب واحد تجيب عشرة عشرين خمسين على قد ما تقدر وتبدأ تساعد الناس والدال على الخير كفاعله فاصل قصير وأعود إليكم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله بعد أن عشنا هذه الحلقة مع رمضان آه، أحب أن أختم هذه الحلقة بأمرين اثنين الأول أنه قد بقي منذ الليلة نصف شعبان أو أكثر وفرصة للعودة إلى الله ما زالت صحائف الأعمال تعرض على الله فما زلنا في شعبان المطلب الحياء من الله وكثرة الاستغاثة أن يغفر الله سواد صحيفتك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى لكي يغفر الله عز وجل لكي يغفر الله عز وجل لك هذه الذنوب والخطايا التي تعرض عليه الآن ثم بعد غد ليلة ال- يوم الأحد القادم ليلة الاثنين هتبقى ليلة النصف من شعبان كان نفسي التقي بكم صراحة ليلة النصف واحاول اخطف من ميداني ربع ساعة في اي وقت بالليل ليلة النصف ربع ساعة عشان أو الليلة دي خطيرة جدا إلى أبعد حد المطلب الرئيسي فيها لكي, لكي يغفر لك في ليلة النصف إنك تطهر قلبك اسمعوا الحديث العجيب ده قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه حديث صحيح الجامع تاني طب صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين فيغفر للمؤمنين جل جلاله ويملي للكافرين ليلة رحمة فيملي للكافرين مش يعذب الكافرين ينتقم من الكافرين يملي للكافرين يمهلهم يغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه طهر قلبك طهر قلبك لل- لليلة النصف من شعبان لكي يغفر لك لكي يعفى عنك شيل كل حقد من قلبك طهر كل ضغينة في قلبك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ده حديث ثاني إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن إلا لمشرك أو مشاحن اللهم اجعلنا من أهل التوحيد أحينا عليه وتوفنا عليه واحشرنا في زمرة أهله يا رب العالمين تخلص من الشرك قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه تخلص من الشرك ووحد الله أو مشاحن أي حد بينك وبينه شحناء اتصل بيه قل له محمود باشا سامحني خلاص يا شيخ محمود باشا اصطلحنا عشان ربنا يغفر لنا يا يا يا يا عمتك وخالتك واخوك واختك وقرايبك اتصل بالجميع في اليوم ده اشحن ب 100 جنيه واتصل بكل الناس مسامحني انا مسامحك مسامحني انا مسامحك مسامحني انا مسامحك عايزين ينتشر في هذه الليله يوم الحد الجاي بالليل يعني ليله الاثنين دي ليله النصف من شعبان اجتهد ان تصالح الجميع لكي يغفر لك في هذه الليلة دي الحاجة الأولانية اللي عايز أتكلم فيها الحاجة الثانية بسرعة برضو في ثواني على تمرد وتجرد و... يا جماعة ده مش وقته يا إخوانا ده مش وقته مش وقته خالص شعبان ورمضان داخل و 30 6 دي هتبقى هتبقى ايه هتبقى 22 شعبان ولا اه هتبقى اتنين هو ال- ال- الاثنين هيبقى آه، آه، واحد تمانية خمستاشر اتنين وعشرين الاثنين الاثنين اتنين وعشرين والحد ده واحد وعشرين شعبان فرمضان داخل احنا في ايه ولا في ايه احنا عايزين نقرب من ربنا وعايزين الامور تهدى عشان كده نصيحتي لكل المسلمين لكل المصريين نصيحتي لكلهم ي- يا ايها الذين امنوا كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاه كفوا أيديكم إلا الدماء احذروا من العنف والدماء والأذى وأذى المسلمين كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة واستغفروا ربكم وآتوا الزكاة تصدقوا على الفقراء اللي مش لاقيين يأكلوا ال ال ال لو شفتوا حال الفقراء والله يصعبوا عليكم وال- وال- وال- والحاجات دي كلها بتوقف الحال أكتر وتؤذي الناس الغلابة دول هم أكثر من يتضرر اللي عايز ياكل من دكان ولا عايز ياكل من حتة عربية ولا عايز ياكل من الناس اللي شغال في مصنع ولا شغال في مزرعة ولا شغل الناس الغلابة دول عايزين بس يوكلوا الأطفال دول هقول لكم حادثة مؤسفة والله العظيم ما كنت أحب أقولها مرة في حياتي ولكن آه، مضطر أقول عشان بس الناس اللي بيعملوا مشاكل وكل همهم مليون- مليونيات و... و- وال- وكل هم- همهم آه، ال- آه، السلطة و- و- والتناطع على السلطة واللي وروحوا اسألوا في الدويقة في الدويقة في القاهرة واحد ولع في نفسه راح كابب بجركن بنزين على نفسه وحرق نفسه روح اسأله تلاقوه هناك اسأله الواد أشرف هناك الشيخ أشرف آه ولع في نفسه ليه تفتكروا ليه عنده أربع عيال مش عارف يوكلهم وأمه بتطالبه راح مولع في نفسه مش عارف مفيش شغل عطلان و- ويروح للمساعدات المساجد بتطرد الناس من كتر ال- الوارد عليها حدش اداله مساعده مش عارف يشتغل مش لاقي يوكلهم ولع في نفسه الاشكال الاكبر اهله لما راحوا طفوه وخدوه ودوه على المستشفى يلفوا عليه ثلاث اربع مستشفيات فيش مستشفى رضي يستقبله عملوا ايه راحوا حطوه في الاوضه وغطوه ببطانيه عشان الريحه وشغلوا فوق المروحه لحد ما الاخوه هناك راحوا خدوه ودوه مستشفى ودخلوه مستشفى بالوسايط وال... وبيتعالج الحال ده ما تزعلوش مني حال ناس كتير مش لاقيه تاكل انت عمال ب- بتعمل ايه و- وتفكر ان ده تقول لي مصلحه مصر هي مصر مين غير الغلابه دول مصلحه الناس دي ايه خلينا في مصلحه الناس اللي ربنا جل جلاله قال خير الناس انفعهم للناس وأح... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس انفعهم للناس واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم لذلك نصيحتي للناس كلها لا تنزل لا 30 ستة ولا غير 30 ستة خلينا في حالنا نعبد ربنا وندعي ربنا وفي نفس الوقت بقول أسأل الله أن ينتقم من الظالمين والمجرمين والمؤذين الذين يريدونها عوجا الذين يحاربون الدين ولا يريدون الدين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين اللهم من أرادنا وأراد بلادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير اللهم ومن أرادنا وأراد بلادنا وأراد الإسلام والمسلمين بالسوء اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدبيره وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود آمين آمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل